أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير اول خطوه هتبدا بيهم
يومنا اليوم عزيزي المشاهد سيدة أعمال ناجحة لكنها فاشلة في أمور أخرى بتعطي لعملها كما يقول زوجها تعطي لعملها كل الوقت على أن العمل بالفعل هو المستقبل هو المضمون أما الزوج فملحوق عليه زوج للأسف أصابه الهم يبحث عن زوجته في كل مكان وفي كل وقت ولا يجد هذه الزوجة طوال اليوم وإذا قرر أن يذهب إلى العشاء فيكون عشاء عمل ماذا يريد أم ماذا تريد الزوجة أو سيدة الأعمال من الزوج دكتورة عبلة طبعا احنا في البداية يعني بنتحدث عن المرأة والبزنس وحلقتنا النهاردة يعني هي شائكة وفي نفس الوقت منفس لمعظم السيدات بس أنا قبل ما أسأل رأي حضرتك في عمل المرأة في البزنس بالتحديد عايزة أقول ما هو البزنس من وجهة نظرك بسم الله الرحمن الرحيم آه، أولا ليس هناك نص يمنع المرأة من العمل نعم وبعدين متطلبات العصر توجب على المرأة إن لم يكن هناك من يتضرر بخروجها يوجب عليها أن تعمل نعم وخاصة احنا في آه، مرحلة تحتاج لكل جهد وكل عمل يا بنتي الدول العربية مجتمعة دخلها ما يوازيش دخل دولة أوروبية واحدة نعم زي اسبانيا مثلا مم.
تخيلي نعم يعني مجتمعة دخلها ما يجيش يعني نتاج عملها ونتاج جهد وكذا إذا إحنا محتاجين كل جهد عش- لدفع عجلة التنمية عمل المرأة مشروع إذا كانت هناك احتياطات و- آه، شرعية وملتزمة بها منها عدم الخلوة منها الاحتشام آه، آه، منها آه، غض البصر احنا هناخدها خطوه خطوه يعني احنا قلنا ان البيزنس حك... يعني انا بقى انا مفهوم- هفسر بقى لا لا البيزنس.
مفهوم البيزنس ان هو عمل المراه في المقام الاول اه ولكن بيندرج تحتيه اشياء كثيره جدا او ضوابط خاصة.
اه البيزنس آه اختيار مم.
شائك آه آه، من قبل المرأة إذا كانت لها خصائص وسمات معينة مم.
ليست كل امرأة صالحة لأن تعمل في البيزنس نعم.
ولكن هناك امرأة جادة آه، لديها قدرة على التصرف وقدرة على التعامل قدرة على ال- يعني عارفة السوق ازاي تقدر قارئة نعم.
فاهمة طبيعة السوق فاهمة ايه اللي يحتاجه السوق لديها مهاره ما هي, ما هي لديها مهارة متخصصة في شيء تمام.
في عمل معين زي مم.
مثلا آه، تصميم الأزياء أي مهارة بشرط أن يكون العمل الذي تقوم به عمل مشروع مباح لأن الاقتصاد في الإسلام مرتبط بالأخلاق يعني الاقتصاد وال- و- و- مرتبط بالأخلاق ارتباط كامل بالضبط زي السياسة مرتبطة بالأخلاق مفيش آه، رأي آه، هوبز ولا رأي مش عارف ديكارت ولا رأي فلان لا لا لا العملية كلها آه، أخلاقية قبل ما تكون كيف أتربح أو أكسب إزاي زي ما احنا شايفين نعم.
دلوقتي العولمة المتوحشة والتجارة آه، ال- ال- ال- التي تبتلع كل من يعني النهاردة احنا في عصر التجارة تجرف أي شيء نعم حتى المرأة شيئت وأصبحت شيء للأسف الشديد نعم.
يتاجر بها فالمرأة الذكية أو التي لديها قدرات وطاقات ومهارات مم.
تستطيع أن تدخل هذا المجال بالشروط اللي احنا قلنا عليها نعم هل للمرأة التي تعمل في البزنس لها طبيعة خاصة طبيعة يعني قد يتلمسها الزوج ويشجعها وقد تعافر حتى تدخل في هذا المجال ويحدث هذا الخلط أو الاختلاط هو برضه هنرجع للقرآن الكريم قال لنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعض النساء هتلي أمر الرجال زي ما بعض الرجال يلو أمر النساء ممكن سيدة لديها من القدرات ما ليست للرجل نعم وعندها تفوق في هذا المجال ممكن مش عند أي حد من الرجال مم.
فهذه الطبيعة هي التي يحترمها ويقدرها زوجها لأنها تعي لحظة الآن المتحركة نعم أنا في الشارع أنا في البيت مم.
فالآن دي مهمة أوي تلاحظها نعم.
أنا في خدري في غرفة نومي أنا في الطريق أنا في المكتب وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنما النساء شقائق الرجال حشقيق- شقيقته فين في بيته نعم.
لا شقيقته في العمل شقيقته في الطريق شقيقته في وهكذا مم.
المرأة اللي, اللي كسبت احترام زوجها مم.
وتقديره لها و- وقدرت توجه الناس لعقلها وفكرها هي اللي ممكن تخرج وتعمل بالشروط اللي قلنا عليها هل من حق الزوج ان هو يمنع زوجته من العمل في البيزنس آه، زي ما حضرتك قلتي في المشروعات و- وفي العلاقات وعشاء العمل واشياء هل من حقه انه يمنعها؟
من باب التهور من باب التهور مم.
اذا كانت امراته سيده اعمال ويجي في لحظه كده يقول لها ما انتش خارجه وعليا مش عارف ايه لو خرجتي من باب التهور وعدم تقدير دوره كقوام لان في ارتباطات وفي مسائل كثيره وغالبا ما تتزوج المراه الذي يعمل في نفس مجالها مم.
وغالبا الاثنين بيبقوا متفقين على الدخل اللي بيدخل لان مفيش شك ان ال- يعني اي كسب هيبقى آه، نقطه اضافه لبيتها ولاولادها نعم.
انما اذا تهور الرجل في لحظه نعم.
وقال هذا الكلام يبقى طبعا بيخسر كتير ما بيكسبش
ده بالنسبه لل...
طبعا آه، يعني اول حاجه تقول خلاص اتطلق لان دي دي فلوس في السوق نعم.
و... و- ومعاملات و...
ما هو علشان كده في معظم الرجال عايزين يسدوا هذا الطريق لا لا من البدايه لا تقصد من العمل البدايه يا سيدتي من نعم.
البدايه نعم.
انت بتتجوز بتختار مم.
بتختارها لا، بتعمل خلاص خلاص هذا بعد الزواج يعني قررت إن هي برضه تفتح بالاتفاق مشروع.
برضه بالاتفاق انت يعني انت يعني تذوقت حلو العمل نعم شفت مكسب وشفت ارباح يعني و و وعملت العماره وعملت مش عارف ايه دلوقتي مش عاجبك مم. اذا ف- وجد بعض الامور هو غير راضي عنها اه اذا بقى ح- جد ما يعكر صفو طهارة البيت آم، اذا يعني ما شاء الله نجحت في عملها بصورة منقطعة النظير وعلى فكرة بنشوف آه، حاجات كتير بالشكل ده وبدأت آه، تبص للزوج على انه معوق لعملها مم.
دي ه- النتيجة بتبقى سيئة قوي ايوه اه يعني في الحاله دي بقى بتطلب الخلع زي ما انت عايز خد بس مش عارف ايه ف يعني انا بفضل دايما الاثنين يخطوا مع بعض نعم تمام اتجوزت واحده بتشتغل مم.
يا ريتكم انتوا الاثنين تبقوا في نفس المجال مم.
على اساس تقدر تحميها مم.
وقت يعني مثلا لما يقولوا عشاء عمل مم.
ولا مش معقول يحضرها عشاء راقص مم.
مثلا مثلا مع زي ما بنشوف نعم.
ممكن يبقوا متفقين مم.
احنا في العمل ساعه ال- عشاء العمل بقى روح انت مم.
يعني لو في اتفاق وانا على فكره اعرف ناس كتير ما شاء الله بمنتهى الانضباط والحجاب والالتزام وقايمين بمشاريع آه، يعني ما كنتش اتخيلها مم. آه، من حق ال- الزوجة لما تشعر ان هي نجحت في هذا المجال ان هي تستقل برأيها اصبحت يعني اخلاقها اتغيرت طباعها اتغيرت شخصيتها يعني برضو اخذت شكل جديد خالص اصبح غريب على الزوج فبالتالي بدأ هنا عملية الخلاف وبدأت ال- الخلافات تزداد ما بينهم نقول لمين نقول للزوج ولا نقول للزوج الخلاف هيزداد اذا واحد فيهم تقاعس عن آه، دوره تجاه الشريك طبيعة العمل غيرتها الخلاف هيزيد إذا تقاعس أحدهم عن دوره ل- للشريك يعني نعم.
مثلا هو كان ماشي معاها على الخط مم.
فجأة هو بدأ ي- ي- يعني إيه ي- يتقهقر أو نعم.
بدأ ي- يتواكل بدأ يضيع فلوسه بدأ ي- ما, ما يبقاش يعني إيه جدير بالثقة اللي واخدها مم.
مش معايا على الخط نعم آه، الدنيا خدته وده بنشوفه كتير نعم.
اما الامور بتمشي قوي قوي يبتدي هو بقى يدور الله الست اللي عامله زي الراجل دي ما اروح ادور لي على يعني هو اللي خلف مم.
فهنا هيبتدي الشقاق طب في يبتدي حالة الخلاف.
ايه لما تخلف؟
آه، آه، غالبا الست اما بتشتغل بتبقى انجح من الرجل معلش وحتى الرجال بيحبوا ي- يشتغلوا تحت امرة امرأة إذا لأن قلبها يعني قلبها طيب ما بتقطعش عيش ده رأي حضرتك ولا الأمثلة اللي حضرتك لا شفتيها؟
الامثله اللي شفتها ما الست ما تقطعش عيش طبعا مش الست الجباره الحديديه ال- المفتريه انا بتكلم عن الست اللي بتعرف ربنا نعم.
ما يهونش عليها تقطع عيش ابدا أيوة.
ممكن راجل يبقى حد جدا في قراراته عشان هي عاطفية شوية ما يهونش عليها تقطع عاطفية عيش وحساسة قطع العيش ما ده شيء تشعر بالآخرين.
خطير آه، وكا- إذا كانت تعرف ربنا خدي بالك معرفه ربنا بترقي قوي قوي قوي نعم.
وبترقب صاحبها الى اقصى درجه تخيليها فعشان كده دايما بنقول يعني اللي تشت اللي بتعمل في هذا المجال لازم تكون على درجه عاليه جدا من تقوى الله وبعدين يكون لها هدف نعم من هذا العمل نعم.
مش مجرد عمل وبس
آم، يعني اعتقد آه، هي نقطة هامة جدا اللي حضرتك ذكرتيها وعملية الاستقلال ايضا ليس النفسي فقط ولا الشخصي فقط وصلنا الان الى الاستقلال المادي اه ماذا عن هذا؟
برضه هقول تاني اذا كانت ست بتتقي الله هيبقى ورجل بيتقي الله عارف ان للمراه ذمه ماليه منفصله نعم لكن عارف لما احنا الاثنين عايزين نكبر شغلنا هنحط فلوسنا على مع مع بعض بعض.
عارف ان ال- الفلوس دي لاولادنا يعني ما يبقاش في سوء نيه من من احد الاطراف مم.
لو في سوء نيه من احد الاطراف الدنيا بتتخرب احنا عايزين نتكلم على الحالات الاستثنائية والحالات الشاذة يعني ممكن تقول انا دي فلوسي خاصة بيا انا وانا ه- يعني هجنبها لنفسي حقها.
اقول لها ده جحود منك لا وده لا وده لا حقها وبالتالي حقها حقها مم.
اذا كان فيها عمل آم، آم، حقها يبقى لها ذمه ماليه منفصله يعني هنا ما- ولازم يحترمها مم.
يعني ممكن تساهم بجزء مم.
لكن حقها يبقى لها لكن ذمه مالية- نفسه بدل إن هي هو تشتغل تغير اتجاهها والله اذا بقى يعني ما ارتضاش حكم ربنا يبقى يعني يبقى غير يعني هي لذيذ ليها.
بتعمل حضرتك وبتعمل مشروعات وبتقيم مشروعات وبتاخد من وقته وبتاخد من ما احنا قلنا حقوقه.
هما الات- هما احنا الاتنين مع بعض.
وبالتالي كمان تاخد فلوسها وتجنبها ما احنا مش ه- ما احنا قلنا مش هتجنب كل فلوسها نعم.
هتساهم بجزء مم.
و- وما بيحصلش ابدا ان في ست بتشتغل ما بتساهمش مم.
الا يعني اذا كانت دي بقى يعني مش طبيعيه يعني مم.
مش ممكن واحده تساهم ما- ما تساهمش مش ممكن يهون عليها اولادها نعم.
اذا حتى لو هي عندها مش ما يهونش عليها بيتها هتب- هتوضب بيتها هتغير آه، يعني نظام حياتها يبقى لهم حاجه ارقى مم.
آه، هتغير الشقه تبقى شقه كبيره تبقى فيلا ح- كل ده عايز على مين هنا في على بعض الكل الازواج ما بيبقى عشان كده يعني لازم مستغلين يكبر او في دماغهم.
استغلال فبالتالي هنا المرأة بتقف هنا بقى نقطة نظام طبعا الست يعني تكره قوي ان الرجل القوام يبقى آه، حاطط عينه.
عينه على فلوسها نعم تكره قوي هذه الصورة مع انها ممكن تدي كل حاجة زي ما قلت بالحب
مشاهدينا لدينا فاصل سريع وهنتوقف عند سؤال اعتقد ايضا بيهم كل رجل وامراه وخاصه المراه لان حلقتنا النهارده عن المراه والبزنس يعني البزنس ل- له او فيه القروض والبنوك ما الراي القاطع او الفاصل في هذا بالنسبه للمراه والبزنس عند هذا السؤال ماذا عن القروض والبنوك في مشروعات النساء او حتى الرجال ولكن بنخص هذه الحلقه للنساء دكتور عبلة يعني الحقيقة اختلط ال- أو اختلطت الأمور كثيرا في هذه الآونة أو في هذه الفترة وخاصة بعد ما البزنس فعلا حضرتك قلت التجارة أخذت الحابل بالنابل و- وخلطت الحلال بالحرام وأشياء كثيرة جدا آه.
أنا دلوقتي داخلة وهبقى سيدة أعمال وبتحرى الدقة في آه، انتقائي الله لل...
يفتح عليك.
نعم هناك امور ما اقدرش أت... لا- لا يمكن اتحرز منها زي التأمين نعم.
يعني مش ممكن ابدا هم يأمنوا على مراكبهم اللي جاية وانا ما أمنش يبقى انا كده ببقى بفكرش المؤمن كيس فطن نعم يبقى في امور من باب التيسير مم.
المفروض ان انا التيسير ما تقدر- والتأمين والتأمين التيسير ما مل- ملهاش حل ما ينفعش هم يأمنوا ولا ما أمنش نعم.
ما ينفعش طب احنا بنتكلم في مصانع بنتكلم في طيارات بنتكلم في بواخر بنتكلم في مصالح آه, اه انا اعرف ان في سيده فاضله مم.
آه عندها اسطول بواخر نعم.
اخوها ضيع فلو... ال- ضيع حصته وضيع حصه اخواته وراحت هي قالت له بالسلامه وارتضى ان ياخد جزء وهي اللي قايمه بتشغيل هذا العمل وضاعفت آه ما شاء الله من أكيد بلد بالتأكيد عربي يعني.
اسئله كثيره لحضرتك خاصه اه لا في ما هذا شاء الله المجال.
عليها نعم.
ولكن في ضوابط اخرى القروض نعم.
يعني آه، انا لا احبذ القروض ابدا ابدا ابدا مم.
الا اذا كان هناك آه، قروض آه، إسلا يعني معاملات اسلاميه مم.
فيها من الرأفه والترفق في الحاله دي بتعامل معاها مم.
الحقيقه عجبتني تجربه جميله جدا في باكستان قام بيها آه، قاموا بيها سيدات وكان في بنك واقع تماما والست معروفه بالامانه وبالاخلاص في عملها آه، البنك كان واقع بنك ومديون حكومي.
اه بنك واقع ومديون نعم.
إيه، لا اشترى ب- بنك خاص اشترته اشتروه مجموعه من السيدات مم.
واداروه بصوره جميله جدا جدا جدا صوره حلال الم- البنك ده له مثيل في ماليزيا وفي باكستان زي ما قلت وبيمول المشروعات انا بتمنى بدل فلوسنا ما هي موجوده في البنك آه، و- و- و- وده على فكرة هنحاسب على الكلام ده لازم نشغلها من خلال القروض الصغيرة من لا ما- بلاش ما نسميهاش قروض صغيرة مم.
آم، آه، مشروعات صغيرة نعم.
آه، بشوف المرأة المعيلة التي تأكل بعافتها بيبقى أنا عملت عملين في وقت واحد مم.
ساعدت و- وخليت ال- المال دولاب المال يدور.
ي- ي- يدور مم.
و- وفي نفس الوقت أديت آه، المطلوب إنما القروض حرام طب انا عايزه ابتدي بالنسبة مشروع للأس- وما عنديش للأسهم.
ما عنديش ال- البدايات اعملي على قدك البداية على قدك مم.
خير الرزق ما قل وكفى وشر الرزق ما كثر وألهى لكن يحل ان انا اقترض من صديقتي طبعا بالتالي لا احنا يكون في انا ما انا فوائد بقول ولا- احنا نعمل بقى زي ما قلنا كده ليه؟
نعم.
ما شاء الله في في ما شاء الله ناس كتير عندها آه، سيوله في البنوك وللاسف ملهاش معنى لان المال بيفقد قيمته نعم.
آه، مع الوقت نعم.
انما لو دخل في مشروع ممكن يبقى له آه، حيثيه اخرى مم.
آه، بالنسبه للاسهم يجوز للمرأة أنها تتعامل مع الأسهم مع الش- الشركات اللي بت- اللي بتتعامل مثلا في أي مجال حلال نعم آه، انما المجالات الحرام طبعا لو مخ... لو آم، آه، خمور لو كذا ده حرام البنوك الاسلاميه دايما الناس تقول انا عايزه اروح بنوك اسلاميه معاملات اسلاميه هل ده احوط ان احنا نتعامل علشان تبقى بقى فيه يعني نية خالصة لوجه الله لتقوى الله ل- للارتباط بما كل ما يسمى بالحلال من قبل البنوك الإسلامية اذا كانت البنوك الاسلاميه قايمه على المنهج الشرعي وهناك رقابه آه، على هذه الامور اهلا وسهلا مرحب بها مم. آه، طبعا آه، في اشياء دقيقه جدا ونتمنى ان شاء الله يعني يكون لنا وقت اكتر واكبر من خلال حلقات خاصه لكل هذه التفاصيل لان اكيد اه بس بيهمنا في حاجة برضو مهمة عايزة اتفضلي.
اقول لك عليها يا حبيبتي النهاردة بدأت تظهر لنا آه، القروض التنموية الوافدة علينا من الخارج نعم آه، القضية دي محتاجة آه، نتعقل ومحتاجة نفهم أن هناك غربنة ستفرض إلى جانب هذه الإيه القروض القروض آه، التي تقدم التنموية.
إلينا نعم.
لأنها آه، ليست إلا آه، شريحة من شرائح العولمة مم.
النهاردة قضية المرأة بقالها ربع قرن آه، يعني حاطينها في آه، هذه الإشكالية عولمة المرأة وعولمة قضايا المرأة فنفكر ألف مرة قبل ما نتقبل هذه القروض لأنها اختراق لخصوصيتنا مم.
و- ومحاولة الهيمنة لتجديد آه، يعني رسم خريطة أخرى للمصالح والأولى إن احنا زي ما قلت نسيل أموالنا اللي في البنوك ونعمل ال- آه، المشروعات الصغيرة على فكرة كندا وسويسرا واللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى سلام.
مش عارفة بلد إيه كمان آه، يعني اللي أنقذ اقتصادها ال- المشاريع الصغيرة صغير اه نعم.
وما شاء الله زي ما بقول المرأة أثبتت كفاءة بس المهم يبقى عندها هدف من وراء هذا مم.
أهم هذه الأهداف إيه؟ الدور الخدمي نعم آه، تشغيل يد عاملة آم، آه، رعاية المرأة المعيلة تعليم الخبرات إعداد آه، كوادر لو هي أدت هذه الأدوار ثقي إن ربنا هيبارك لها دكتور عبلة يمكن قبل ما ننهي هذه الحلقة يعني لا- يعني مش قادرة أغادر لا صغيرة ولا كبيرة لكن طبعا الوقت هو اللي بيحكمنا أنا عايزة أقول ماذا عن آه، تشغيل غير المسلمين في مثل هذه المشروعات مع المرأة والبزنس أولا أنا بتحكمني الكفاءة والمهارة آه، ثانيا آه، زي ما قلت آه، احنا بننظر الى الانسان كانسان نعم.
مش معقول الاقي آه، واحنا ب- آه، يعني بنعيش مع بعض في مكان واحد وبمقتضى المواطنه إن أ- أ- الاقي شباب اقول لا ده مسيحي ما يشتغلش ما نعم.
ينفعش وعنده خبره نعم.
يبقى انا بتجاوز نعم ونفتكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل في لهم حق في بيت المال اللي عايز يتجوز واللي عايز له نفقة كان بياخدها من بيت المال ف يعني الإسلام أرقى يعني في كثير من يعني في هذه آراء مغايرة ال- يعني أنا عايزة أقرب شوية من الواقع في آراء مغايرة فإزاي أنا أقدر أنا أقنع هختار الرأي الإيجابي نعم أنا هختار الرأي الإيجابي مم.
ما ينفعش أسيب مهارات وكفاءات وأقول لا عشان ده من غير الدين مم.
ما- لكن انا اشغل الكل اه ما سيبش حد نعم يعني واخده بالك اشغل كل الموجودين انما مش حلوه حتى ما, ما تديش النموذج نموذج التسامح اللي علمه لنا حضره النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا يعني يجوز يجوز ان شاء الله طالما انهم يعني احتياج الى جانب مهاره مم.
الى جانب انا محتاجه هذه الكفاءه يعني مثلا انا محتاجه ده انا ممكن احتاج هذه الكفاءه من الخارج نعم.
واجيبها مم.
مش معقول هقول له لا انت ديانتك ايه ما ت- مش لا طيب آه، آه، عايزين نقول آه، آه، يعني طبيعه ال- المراه والبزنس حضرتك شفتي انا متاكده قابلتي يعني اشكال عديده من النساء اللي اللي يعملن بالفعل بالبزنس اكتر المشاكل او اقوى المشاكل اللي اضطريتي انك تتدخلي فيها لا انا انا عجبتني قوي آه، سيده فاضله يعني عندها شركه للحج والعمره نعم
وكنا في الحج آه، طبعا في مشاكل في الحج كتير مم.
الصبر المتناهي يا سلام حاضر لا لا عندك حق مع ان لو اي حد في مكانها كان عمل اللي ما يتعملش اي رجل ولا اي امراه لو اي راجل او اي امراه حاضر نعم، طبيعة حاضر.
بقى.
انا هشوف لك الموضوع ده حاضر عينيا الاثنين مم.
الشيء احتواء وامتصاص ال- اه ال- امتصاص الغضب الشيء.
جايين بقى مثلا عايزين هي منت... وع- وعلى فكره صوتها واطي جدا ومؤدبه جدا و... و- وهي بتقول يعني انا ما كنتش يعني كنت مجرد تفكير نعم وقاعده كده عادي في النادي وعندها وقت فراغ وعندها فلقت نفسها انها لو اشتغلت وفعلا اشتغلت وما شاء الله لا قوه الا بالله نجحت بس نجحت بالصبر بالادب ب... بالاداره الحازمه مم.
يعني شفت ازاي بتتعامل مع بقى الايه اللي بيشتغلوا معاها الموظفين حزم وحب ط- طب ده مثال ايجابي آه.
عايزين مثال كان سلبي وحضرتك حسيتي مثال إن فيه سلبي بقى قومتيها يعني ال- ال- سيدة الأعمال حاطة وراها أربعة بودي جارد وراهم مش عارفة كام كلب وعربيتين و... و... وأي مكان تدخله تعمل قلق مم.
وإحساسها بالتعالي بشكل مش مش حلو ومش ظريف مم.
فما ما حسيتش انها هتنجح قوي لانها ش- عارفه لما نقول شو قوي مم.
ما وده مش مطلوب.
اتبسطتش ما اتبسطتش مم. وده مش مطلوب مثال نموذجي اخر شفته في ال- الامارات آم، آم، ما شاء الله سيدة أعمال لكن حريصة كل الحرص إن كل عمل تعمله يبقى فيه جزء لله مم. جميل آه.
جميل ان احنا يعني نذكر الله دائما في السراء والضراء الحقيقه حلقه آه، ممتعه وقبل ما تكون ممتعه هي مفيده إن شاء واي الله يا رب.
حد فينا عايز يفكر يبقى سيدة اعمال آه أو بعدين إحنا على فكرة مين قال إن اليسار غير مطلوب نعم مش بنقول له اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى نعم الغنى مطلوب نعم ف... فيعني اصل في ناس تقول لك لا لا ده مش لا بالعكس مطلوب طالما انك انت عارف حق الله في هذا المال مم.
مش بس زكاه في صدقه مم.
وفي انفاق وفي اوجه كثيره مم.
ممكن نقدمها من امين هذا يا رب المال العالمين اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى امين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر بشكركم على حسن المتابعه لنا لقاء قادم ان شاء الله حلقه جديده من موده ورحمه فالى اللقاء أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه لك عيلتك وولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير اول خطوة هتبدأ بيهم
هل توافقيني ان احنا بنقول بالفعل اصبح التلفزيون هو الاب والام والمربي الان وللاسف نقول عليه العوض وعلى اولادنا السلام ده جهاز عبقري بينمي ويكون بالعكس الفكر والخيال بالعكس الحديث.
من فضلكم رجعوا اولادنا تقرا تاني مم.
آه، وحددوا آه، ساعات التلفزيون فعشان كده احنا يعني نريد ان نضع حدود